تحبوا نتكلم في ايه طب احب اتكلم اذا كنتم مش عايزين انتوا تبتدوا ازاي ممكن الانسان يشهد للمسيح في الجو اللي انتوا عايشين فيه وازاي ممكن الانسان يبقى سعيد وفرحان في الجو اللي انتوا طبعا حتما في متاعب كتير فازاي الانسان يبقى سعيد فيه اول حاجه السؤال اللي ممكن الواحد يسال نفسه ربنا عايز مني ايه ايه رايك ربنا عايز مني ايه الفرق بين الديانه المسيحيه وكل الديانات في العالم كله ان المسيحيه كرمت الانسان كله بجسمه بمشاعره بعواطفه باحاسيسه بفكره يعني لما الله الخالق العالم كله يبقى انسان ويبقى له نفس بشريه في عواطف ولا ما فيهوش عواطف ولا ولا حرام في عاطفه وفي احاسيس ولا ما فيهوش احاسيس بس احاسيس مقدسه في عقل ولا ما فيهوش عقل ليه عقل بشري وحل وسطينا وعاش وسطينا لو سألنا السيد المسيح أنت عايز إيه؟ يقول عايز أرفع من الإنسان يعرف قيمته عندي تساوي قد إيه كنت قاعد من شهرين ثلاثة كده أقرأ في مقال للقديس اسمه يعقوب السروجي هو سورياني يعقوب السروجي بيصور تصوير جميل للخلقة بيقول إيه؟ بيقول ربنا خلق الأرض والحيوانات والطيور إلى آخره والجلد والكواكب وبعدين الخليقة جت قالت له ممكن نرد لك الحب ده إزاي؟ يعني أنت من العدم من لا شيء جبتنا طب أنت عايز إيه اللي ممكن نقدمه لك؟ فقال لهم بسيطة أوي أنا هجيب تمثال ليا أحطه واللي عايزين تكرموني بيه كرموا بيه هذا التمثال زي الأباطرة بتوع زمان في مين التمثال جاب آدم وحواء قال لهم الحب اللي عايزين تحبوني بيه حبوا دول والكرامة اللي عايزين تقدموها ليا قدموها لدول وأقام آدم وحواء كإيه كملك وملكة ليهم سلطان على كل حاجة على الأرض سليمان الحكيم في سفر الحكمة يقول عبارة جميلة قوي بتشغل ذهني باستمرار بيقول عن العالم إن الله خلق العالم ده بكلمتك بكلم الآب وكون الإنسان بحكمتك وبعدين ليه كونه قال لكي يسوس العالم بالقداسة والبر ويحكم باستقامة النفس أنا عايز أتخيل أن لما أسأل ربنا البيبي الصغير ده أو الطفل الصغير جايبه ليه؟ يقول عايزه يبقى سيد العالم كله يسود العالم بالقداسة والبر أبيض أسود طفل شيخ متعلم مش متعلم واحد في عايش في مصر واحد في جنوب أفريقيا واحد في أمريكا في ألاسكا غاية ربنا من الإنسان إنه يبقى القائد زي ما بيقول بولس الرسول ambassador السفير بتاع المسيح او الايجنسي او الوكاله بتاعه السماء كتير الضربه اللي بيتضرب بيها الانسان اللي هو بيسموها ايه بتوع علم النفس يسموها الاحباط او عدم الثقه في النفس يقول لك فلان ده depressed كده ومفيش self confidence عمل المسيح او عمل الله بيقول لك انت مش دريان انت مين انا مش مجرد انسان وسط بلايين من الناس ولا خليقه وسط بلايين من الخلائق المنظوره وغير المنظوره ولا ان انا جاي نتيجه ان والدي حب والدتي اتجوزوا وانا جيت لا حول لي ولا قوه ولا حد جه بمزاجه في حد جيب مزاجه لا في ذهن الله انا معروف يقول لأرمية وانت جوه البطن بطن مامتك انا عرفتك وانت في الرحم انا قدستك جعلتك نبيا للشعوب انا عايز اسال النهارده كل واحد فينا يسال نفسه السؤال ده انت يا ربي جيدني ليه سواء جبتني من مصر لدبي ولا حطيتني في امريكا ولا دخلتني كليه معينه او اديتني بوزيشن معين في المجتمع الله طالب مني اعظم من كده بكتير ان انا ابقى سيد ربنا عكس ما الوجوديين بيتكلموا يقول لك ربنا بيحطم الانسان الكلام ده مش صح ويقول لك بيكبس على نفس الناس بيشغلهم زي ايه زي دلوقتي زي الكمبيوتر تشغل ايديك تشغل الكمبيوتر لا ربنا يقول لكي يسود العالم بالقداسة والبر أنا أربي في الطفلة الصغيرة دي وهي بيبي أقول لها أنت بتاعت ربنا وربنا جايبك عشان تبقي إيه صورة حلوة ليه والسماء مستنياكي وأنت الملائكة يشتهوا يشوفوكي وأنت في المجد إيه رأيكم؟ يطلع الطفل شكله إيه؟ عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول ان هنطلع من قوة إلى قوة كان دايما أبونا بشير يقول العبارة دي يقول لك الإنسان المسيحي لا يشيخ أبدا ما عندوش شيخوخة أي يكبر في السن مثلا طاقته الجسدية تضيع شوية لكن أعماق اللي جواه دايما إيه دايما فيها روح القوة بزعل لما الاقي مش شاب لما بلاقي شيخ كبير في السن ومحطم داخليا ما عندناش حد محطم الله خلق الإنسان مش عشان يحطمه الله خلقني عشان يبقى لي دور حي بأمثل المسيح وليا دور دور السيادة القديس غريغوريوس أسقف نيساس بيعتبروه أول لاهوتي ثائر عملي ضد العبودية يقول إيه؟ يقول الله لم يخلق الإنسان لكي يكون عبدا مطلقا لكن الخطية أو الإنسان بفساده استعبد أخوه لكن الله يحب البيبي الصغير يكون قائد والشاب يبقى قائد والشيخ يبقى قائد والست اللي في البيت تبقى قائدة ويقدر يحركوا الإيه؟ يحركوا لكل شيء بتذكر مرة وأنا في لوس أنجلوس طبعا أنا أول مرة رحت سنة سبعين وبعدين بعد يمكن 20 أو 25 سنة فكنت بزور لوس أنجلوس في خدمة تانية يعني في منطقة بعيدة عن الأولى فبكلم الكاهن اللي أخد مكاني زمان فبيقول لي تحب تزور عم فلان قلت له اه ده انا ما شفتهوش من 25 سنه فقال لي طب تيجي نزوره قلت له اه فرحت زرت لقيت راجل كبير في السن مراته توفت ابنه وبنته على بعد كذا كذا ساعه يجوا له مثلا كل ثلاث أربع شهور مرة ولا حاجة وساكن في باتشلر كده عبارة عن أوضة واحدة صغيرة فبقول له يا عم فلان طبعا هو أكبر مني في السن بكتير عجز خالص فبقول له يا عم فلان أنت بتروح الكنيسة؟ قال لي آه في واحد بيجي ياخدني بالعربية يوصلني لغاية الكنيسة يوم الحد قلت له بتحضر العشية؟ قال لي كتر خيره بس بيجي قداس الحد أنا مين هيوصلني؟ ده انا يا دوب بنزل اشتري الحاجه من الماركت اللي تحت وارجع واولادي كل كام شهر على ما بيجوا يزوروني مره قلت له طب بتخدم في الكنيسه طبعا ابونا بص لي ايه ده اللي يعني يخدم يعمل ايه ده في الكنيسه قال لي ابونا بقول لك مش بقدر كويس ربنا مديني الصحه انزل اجيب اكل عشان اكله من ال market اللي تحتي ال market الصغير ما اقدرش اروح حتت بعيده قلت له لا انا بسالك جد يعني مالكش دور كده حي كده في الكنيسه ليك دور وتخدم فيها قال اخدم ازاي قلت له ايه رايك احنا هنيجي بره كده على الباب بتاعك نكتب هنا دير الاخ فلان فضحك قلت له تصحى الصبح قال لي بصحى بدري قلت له اول ما تصحى بدري تعمل ايه اول ما تصحى بدري اعمل كده صلوة باكر قول له الصلوة دي يا رب هقدمها لك من أجل أبونا فلان وأبونا فلان اللي هم الكاهنين بتوع الكنيسة وفي وسط كده في المزامير قول له ممكن تاخد المزمور ده من أجل اجتماع الشبان وبعدين المزمور ده من أجل العشيات والمزمور ده من أجل الكنيسة والمزمور ده من أجل المشاكل العائلية إيه رأيك؟ قال لي دي سهلة أوي قلت له تيجي الظهر قبل ما تتغدى تعمل الحكاية دي قال لي أوي قلت له بالليل نفس الحكاية قال لي أعمل قلت له كده يبقى أنت بتشتغل أحسن مني وأحسن من أبونا اللي جنبك ده قال لي إزاي قلت له ربنا عايز حد يطلب من أجل الناس دول أنا مش لاقي وقت ولا أبونا لاقي وقت يعمل اللي أنت بتعمله فتبقى أنت الدينامو اللي بتحرك السماء عشان تشتغل في الكنيسة انبسط قوي كان فاكر نفسه إيه عالة على المجتمع وعالة على الكنيسة ويا ترى مين ال- لو كمان عيز زيادة شوية وما قدرش يتحرك يا ترى هيودوه فين في سينيور آه، هوم ولا حاجة وبعدين نهايتها إيه لكن حس إن مفيش حاجة ممكن تمنعه من العمل أولاد الله ما عندهمش حاجة تمنعهم من العمل يعني لما نبص مثلا للبنت اليهودية اللي كانت مسبية في سوريا اللي يسموه أرام وبعدين رئيس الجند طبعا كان بيبقى الرجل الثاني بعد الملك على طول في حالة depression فالبنت راحت لمراته قالت لها يا ستي سيدي ده شايفاه دايما depressed كده ماله متضايق على طول طبعا شخطت فيها قالت لها لا انا عارفه عشان ال- اللي في وشه ده البرص اللي فيه قلت لها طب وبعدين عايزه ايه؟ قالت لها انا عندي دواء قالت لها دواء ايه؟ قالت لها عندنا نبي وفي اله في بلدنا يشفيه لا معقول؟ قلت لها طب خليه يجرب فراح النعمان السورياني راح طبعا اول ما خد جواب من ملك ارام وراح لملك اسرائيل اول ما قرا الجواب قطع هدومه قال له هو انا اله عشان اشفي واحد عنده برص مين القائد البنت الصغيره ولا الملك مين الاعظم بنت صغيره حركت الملك والقائد الحرب وغيره وعندها ايمان ان الله اله يعمل الملك بتاع اسرائيل قطع هدومه وقال دي فضيحه بيتحرش بيا عايز يدخل في حرب معايا وانتهت العمليه بايه ان رجع نعمان السورياني حامل ايه شفاء شهاده حيه لعمل الله ورساله جميله في ارام عن الله الحي القادر ان يشفي فعايز اقول احبائي مين القائد مش اللي في بوزيشن معين لكن اللي جواه يؤمن انه قادر ان يعمل بالمسيح يسوع هنلاقي في يوم الدينونة عيال صغيرين سبقونا يبقوا هيروز أبطال وهنلاقي كهنة وممكن أصفة وممكن بطاركة بالكاد داخلين الفردوس مش المكان هو ولا المركز هو اللي بيدي القيادة لكن الإمكانيات الداخلية المسيح يقول لتلاميذه إيه ملكوت الله فين جواكم انا قعدت في ابو ظبي قعدت في دبي قعدت في امريكا قعدت في مصر ملكوت الله فين جوايا ما تفرقش انا فين وما تفرقش انا متجوز ولا عازب وما تفرقش ليا اصحاب كتير ولا اصحاب قليلين لكن اللي يفرق اعماق اللي في الداخل هل اؤمن بالعباره اللي قالها بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني فاحنا كل واحد فينا كده من قلبه يسأل انت جايبني تعمل بيا ايه انت جايبني تعمل بيا ايه اعرف انسانة هي حاليا مش في مصر الكاهن قبل اعترافها مرة ضرب لي تليفون وانا في كندا قال لي يا ابونا الاخت دي انا انا عندي حالة depression قلت له ليه قال لي مش عارف هروح اقابل ربنا اقول له ايه قلت له ليه يا ابونا في ايه وعارف انه كاهن حلو جدا يعني عشت معاه فترة معينة يعني فعلا من الكهنة الحلوين قوي قال لي فلانة دي اللي انت عارفها ما فيش اسبوع الا وتجيب لي حد يتعمد اسبوع وانا عليا بعمد طب هقول لربنا ايه اقول انا اللي بعمد وهي اللي بتوصل الناس لربنا فقال لي دي عامله لي ديبريشن انا مش عارف اعمل ايه اعمل ايه مع نفسي عايز اقول يا احبائي طبعا هي ليها قصص فائقه في عمل ربنا أنا عايز النهاردة كل واحد فينا يسأل نفسه أنت عايز مني إيه؟ إيه رأيكم؟ تقول لي أنا جاي هنا عشان أشتغل وأربي ويبقى لي قرش كويس وأربي ولادي تربية كويسة حلو وربنا بيحب الإنسان الطموح ما بنقولش لأ لكن هل ليك رسالة حية مع أولادك مع أصحابك مع اللي حواليك مع نفسك جوه بيتك من ضمن الحاجات اللي بنعتبرها أخطر الخطايا واللي بنصلي من أجلها في القداس اللي بنسميه صغر النفس صغر النفس اللي هو بالظبط اللي بنسميه علميا self confidence الإنسان اللي يقول لك أهي ماشية عارفة ماشية دي زي إيه؟ زي تجيب سمكة ميتة والتيار طلع ناحية الشاطئ تمشي معاه رجع الطيار ناحية المحيط ولا البحر تلاقي السمكة ميتة السمكة الحية تتحدى أولاد الله فيهم روح التحدي يعني أنا حامل روح الله اللي يتحدى تحدى الشيطان تحدى الخطية تحدى العالم يتحدى الكآبة يتحدى الظلم يتحدى كل شيء لأنه يؤمن بالعبارة اللي قالها أليش عن النبي الذين معنا أكثر أو أعظم من الذين إيه علينا ماشي حامل قوة فنفسي مش بس نحمل قوة تبقوا دينامو تدوا قوة للي حواليكم يعني بزعل لما الاقي شاب او حد في السن الصغير وبعدين حد يضرب له تليفون بدل ما يرفعه لفوق لو يقول له مثلا انا تعبان وقرفان يقول له اوه الدنيا كلها ده انا اوحش منك طب ليه ما تقول له لا ابدا ما انا عدت عليا الفتره دي وهتروح ودي بسيطه وتاكد انك هتعديها دي لحظات وبتدي له كده طب هنشترك مع بعض في الصلاه طب مر عليا او انا اجي لك البيت نعرف نصلي مع بعض تعال نحل المشكله دي مع بعض نروح نتقابل مع فلان نعمل كذا ادي روح الرجاء في الناس بلاش روح الايه الاحباط ايه رايكم تدريب صعب ولا سهل انا مره قلت لهم كده ممنوع ندي خبر محزن لانسان ينفع طبعا مش هنلاقي حاجه نقولها العالم كده اول ما تفتح التي في اول خبر يقول لك كارثه في الحته الفلانيه ايرث كويك مش عارف فين جماعه متطرفه عملت كذا هو ده العالم بيقدم ايه بيقدم اللي عنده انا اللي بفتح التلفزيون بتاعي اللي جوايا بقول السماء مفتوحه إلهي محب لكل البشر الحياة ممتعة وجميلة الله مهتم بيا ادي للآخرين الأخبار اللي تفرح القلب بلاش الأخبار الايه اللي تكتم النفس ينفع ولا ما ينفعش بس نقدر ننفذ قوي ندخل مخدعنا كده ونقول له يا رب انت فرحت قلبي خلينا افرح قلب الناس المسيحية صدقوني أنا بحس الترمومتر اللي تعرف بيه الإنسان المسيحي من غير المسيحي هو الفرح. مش الفرح يعني الواحد يقول نكتة ولا حاجة يفرح الناس، لا. الفرح تحس كده إنه لما بيقعد مع حد يفرح قلب الناس. لما يتكلم مع عيلته العيلة بتبقى فرحانة. في واحد يدخل البيت كده ومدخل معاه ملايكة ورؤساء ملايكة وداخل مع المسيح وتلاقي البيت كده مزقطط فرحان. وفي واحد داخل ومدخل الشياطين معاه يدخل ويدي كآبة لما دخلت الست العذراء عند أليصابات البيبي الصغير الجنين اللي لسه ما بقيش بيبي ارتقط كلمة ارتقط في العبرية اللي هي رقص دانس جوه أحشاء أمه ارتقط وفرح والفرح انعكس على مين؟ على مامته فقعدت فرحانة وبدت تسبح وتحول البيت لإيه؟ كنيسة الست العذراء شايلة المسيح اليصابات حامله يوحنا المعمدان يوحنا بيتنطط من الفرح الست العذراء بتسبح اليصابات بتسبح ايه رايكم في الجو المفرح ده زياره حلوه ولا زياره وحشه نفسنا تليفوناتنا والموبايل بتاعنا والايميلز بتاعتنا تبقى مفرحه كده كل واحد يقول رسالتي افرح قلوب كل الناس ورسالتي ان اسند كل انسان صدقوني حتى غير المسيحيين حتى لو واحد ملحد محتاج ان حد يسنده اديله الكلمه اللي تسنده عم يحس بالمسيح اللي جواك ونلغي تماما يعني الخبر الوحش اركنه ورا والحاجه اللي تثبط الهمم الغيها فعملنا باستمرار ايه مسانده بعضينا البعض تقول لي بس هنا يعني انت خيالي طب ما انا ملخبط ازاي واحد ملخبط يبقى كويس ازاي يصلح الناس في كده معادلة جميلة عند ربنا اسمها ايه بالكيل الذي به تكيلون ايه آه حافظينها كلنا واحد كأبان واقول له كلمه حلوه ولطفه واخده واتمشى معاه وممكن اتمشى بره و... لغايه ما يستريح وينبسط رد الفعل ايه ربنا يقول لي طيب انت فرحت قلب فلان انا فرح قلبي وفرح قلب ولادك وفرح كمان قلب احفادك مش هتتنسي اذا كان كوب ماء بارد لا يضيع اجره فالسند الناس مش هيضيع اجره كل ما بتعمل خير بايه بيتركن هتاخده انت والايه والاجيال اللي جايه بعدك عندنا واحده بنتها حاليا في الكويت فاول ما شفتها اتذكرت القصه دي طبعا كان زمان مامتها يا دوب متخرجه من الكليه هي دلوقتي دي يعني بقت جده فالمهم الاخت دي خلصت كليه تجاره وكان ايام جمال عبد الناصر كان صعب الواحد يلاقي شغل فاي واحد يشتغل يعملوا له لجنه امتحان فعاملين لجنه امتحان عشان يدخل مصلحه الضرائب زمان كان مصلحه الضرائب دي يعني اللي لاقي قوي يدخل فيها فدخل فجت امتحن فالراجل رئيس اللجنه بص في الاسم قال لها انت فلانه الفلانيه قالت له اه قال لها باباكي اسمه بالكامل كذا كذا قالت له اه قال لها كان بيشتغل في الضرايب قالت له كان مدير الضرايب ما اعرفش اي نوع من الضرايب ان كان عقاريه ولا اي حاجه وهو كان ماسك الاداره بتاعت اسكندريه قال لها من 25 سنه باباكي كان بيمتحني وكان لطيف جدا معايا وهو اللي عيني تحبي تروحي فين؟ طبعا اسكندريه قال لها روحي مفيش امتحان اعتبري انك انت في اسكندريه وقال للجنه كده دي تدخل يعني تدخل ايه رايكم؟ باباها كان مات لكن اللي عمله من 25 سنه الابتسامه اللطيفه والمقابله الحلوه مع هذا الشخص اتركنت لكام سنه؟ بعد 25 سنه ربنا اشتغل بيه. الله ليس بظالم مستحيل ادي بسيط لاخواتك وهيرجع لك تاني في الوقت المناسب. احنا عايزين كده دايما نبقى واثقين في ربنا. ف ربنا معاكم.